السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن وفي الحلقات الماضية استعرضنا كثير من المنهجيات المهمة والأصول الضرورية وأتمنى أنكم تتحملوني في يعني فيما مر من منهجيات يعني دائما لدينا قاعدة في مشروع القرآن المعامل نقول المنهجيات أهم من أحد المعلومات المنهجيات هذه تضبط السير المنهجيات هذه يعني في الحقيقة هي تضع الإنسان على الطريق السوي هي وكأنها قضبان القطار التي لو لم, لو لم يتم ضبطها من البداية سينحرف سير القطار فالمنهجيات دائما أهم من أحد المعلومات في الحقيقة حضرتك ممكن تتتبع القرآن تطلع منه معلومات تتتبع السنة تطلع منها معلومات لكن المنهجيات اللي انت هتطلع بها هذه المعلومات ومنهجيات التعامل مع هذه المعلومات مسألة في منتهى الخطورة والأهمية ولذلك مما نغفل عنه كثيرا العطاء المنهاجي للوحي الوحي مش بس بيحكي لنا قصص مش بيقص علينا قصص الوحي كمان بيقول لنا منهجية القص كيف نقص إذا أردنا أن نقص كيف نقص الوحي كمان بيقول لنا كيف نتعامل مع القصص الوحي مش بيعطينا بس أمثال الوحي بيقول لنا منهجية ضرب الأمثال وكيف ننتفع بهذه الأمثال وكيف نتعامل معها ونستفيد منها الاستفادة القصوى الوحي مش بس بيحكي لنا معلومات عن ربنا مش بيكلمني بس عن مجموعة من المعلومات والآثار لا بيكلمني كمان عن الواجبات والاستثمار الوحي بيدينا عطاء منهاجي ان ازاي منهاج التعامل مع المعلومات اللي جات عن ربنا اللي موجوده في القران الكريم فدايما المنهجيات اهم من احد المعلومات لان احد المعلومات انت ممكن بسهوله تحصلها لكن المنهاج استدانه المنهاج استدانه الصراط الطريق اللي انت هتمشي فيه حاجه في منتهى الاهميه والخطوره وبنأكد برضو دايما على حاجة مهمة جدا نقول ان الاصول اهم من التفاصيل يعني اوقات احنا بنبقى مشغولين بالتفاصيل ونغرق فيها وننسى الأصول رغم أن تلك الأصول ضابطة للتفاصيل تلك الأصول هي موجهة للتفاصيل وده برضو للأسف الشديد اللي احنا ما بننتبهش ليها ليه في أي موضوع بنتناوله فيما يخص حياتنا ككل دنيانا أخرانا ما بننتبهش لهذه القضية قضية الأصول والتفاصيل يمكن احنا في الحلقات الماضية كنا حريصين قوي على تأصيل مجموعة من الأصول وعلى ان احنا يعني نقف وقفات قد تبدو بديهيه لكنها في غاية الأهمية لأن من الناحية الواقعية نجد أن هذه الأصول للأسف الشديد مغيبة ضائعة بنأكد دايما على أن الحقائق أهم من الدقائق لو هنقعد نتكلم عن الدقائق وكذا وكذا وكذا وكذا ومش عارف ايه والإنسان وأنفه فيها ومش عارف ايه وعينه فيها والكلام ده كله الكلام ده برضه لطيف وجميل وكل حاجة بس في حقائق كبرى ينبغي ألا تغيب هذه الحقائق لما تبقى حاضرة لما تبقى واضحة أمام الإنسان دايما أقول فكرة القواعد الحاكمة والأصول العاصمة قواعد حاكمة أصول عاصمة حضورها عند الإنسان لا شك أنه بيسدد السير ولذلك أنا ممكن أقعد مع حضرتك من أول حلقة كنت أعمل إيه أقول لحضرتك ببساطة شديدة جدا بص يا سيدي ربنا قال على الإنسان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وحديث ربنا عن الإنسان فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لكن في الحقيقة ايوه هتاخد المعلومات وهتمشي بس مش هتنتبه لمركزيه الوحي مثلا على مستوى المصدريه مش هتنتبه لفكره الاستكفاء بالقران او الاستغناء به عما سواه في هذا الباب مش مش مش هتنتبه لفكره ان ده مصدرك الاساسي المصدر الحاكم حاكميه الوحي يا جماعه حاكميه الوحي ازاي فعلا ان ان كلام الله يكون حاكم على ما سواه ازاي فعلا ان الحكم الا لله مش مش بس اللي شغله الناس في قضيه ان تحكيم شرع ربنا فيما يخص الامم والمجتمعات طب فين فيما يخص الذات فيما يخص البيوتات فيما يخص المؤسسات النطاق الواسع لمفهوم الحاكميه ده الخروج بيه بره بره قضيه ان انا بس ايه كل الناس مشكلتهم وخناقتهم الكبيره على ايه على ان ما هو ما احنا قلنا مرارا وتكرارا احنا نحينا الوحي اختيارا فنحي عنا اضطرارا احنا نحيناه اختيارا فنحي عنا اضطرارا نحيناه اختيارا على مستوى المصدريه ونحيناه اختيارا على مستوى المشروعيه ونحيناه اختيارا على مستوى المنهجيه فنحي عنا اضطرارا ودي نتيجه طبيعيه فيعني يداك او كتوفك نفخ كما كان يقول العرب فالشاهد ببساطه شديده جدا جدا ان هذه المفاهيم المفاهيم المنهجيه الكبرى تلك الاصول العاصمه والقواعد الحاكمه تاصيلها في منتهى الاهميه ويمكن في الحقيقه ده بيخلي احيانا خطابنا كده ما يرقش للبعض اللي هو يا دكتور الدين الزيتوني من الاخر يا دكتور تعالى لي على السخان كده انا اسف في اللفظ يعني بيبقى ايه يعني بلاش بقى الكلام اللي هو لكن في الحقيقه الامه عندها ازمه منهجيه كبيره الامه عندها ازمه في منهاج البناء في منهاج السير الى الله سبحانه وبحمده لو استقام المنهاج خلاص وده نوع من العطاء اللي جابه الوحي اللي احنا بنغفل عنه وبنهمله اهمالا كبيرا فده كده يعني نقطه حبيت ابينها واكد عليها ومش هقول اعمل اعتذار عن ان الحلقات الماضيه ربما البعض يحس انها اشبه بالبدهيات بس خلينا اقول ان هو مش يعني مش اعتذار بقدر ما هو تنبيه على حاجه في منتهى الاهميه وخط سير انا شخصيا ارتضيته لنفسي انا شفت ان يعني سهل على فكره ان انت تجيب قصة سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم وسهل تجيب قصة سيدنا موسى كل الناس لما تيجي بتتكلم في القصص بتحكي القصة بس ما هتلاقوش قصة أبدا ربنا قصها علينا إلا وأكد على منهاج التعامل مع القصص قبل ما تبدأ القصة في أثناء القصة بعد القصة أكد على التفكر والاعتبار أكد على إن على تقديم تقديم تقديم الاعتبار على الانبهار وتقديم التأسي على التسلي وتقديم التفكر على التفكه ربنا أكد على المعاني دي بشكل واضح تقديم الانتفاع على الاستمتاع المعاني دي حاضرة جدا بس احنا وخصوصا في, في هذا الزمان الذي نحياه الأزمة المنهجية اللي حاضرة معانا احنا النهاردة ان احنا حتى الناس المحبين للدين والمقبلين على الدين والمتعلمين ايوه عندنا جهد كمي بس فين فين بقى يعني انا دايما سبحان الله اقول يعني بالضبط واحد معاه ادوات رائعه جدا جميله جدا ممتازه جدا بس مش عارف يستعملها اصلا يعني غير قادر على استعمالها بين ايدينا نور احنا مش عارفين نستنير بيه ولا ننير بيه لغيرنا لان احنا في الحقيقه ما تعاملناش معاه كما ينبغي ان نتعامل معاه يعني حتى ابن القيم كان ليه كلمه لطيفه زمان كده كان يقول السلاح بقوه ضاربه يعني هي فكره ان انا دايما بشبه الموضوع بس عشان ما حدش يقول لك بقى بيقول لك اسلحه ومش اسلحه بس هو الموضوع كده فكره ان انا النهارده قدامي عدوي وانا قدامي السلاح والسلاح ده فعلا ممكن يعني يكفيني امر عدوي تماما ويكفيني تحقيق كل ما اريده اصلا من الخير والبر لكن للاسف انا مش ايه مش عارف استعمل ازاي اصلا لا اعرف كيف استعمل كل معلوماتي عنه انه ممكن اخبط بيه دماغ العدو اللي قدامي ده اللي يريده بيه شرا فيموت رغم ان ممكن الموضوع يبقى اسهل من كده بكتير وانا ممكن احقق بيه مقاصد كتير المهم عشان بس ما حدش يقول لك بقى تسليح وتفجير ومش عارف وتكفير والكلام ده انا بس بضرب مثال عشان اوضح بيه المساله مش اكتر من كده الشاهد اللي اقصده في في مساله حديث الرحمن سبحانه وبحمده عن الانسان في القران انا كان يهمني قوي شويه المنهجيات دول يهمني شويه الاصول العاصمه والقواعد الحاكمه اللي مرت طيب وتعالوا ندلف مباشره بقى نروح على طول لحديث القران عن الانسان اعتقد فهمنا دلوقتي ليه حديث الرحمن محدش حق حق بانه يتكلم عن الانسان الا الله وحده سبحانه وبحمده ومن الاخر مفيش كلام يقدم على كلام الله وبرضه هرجع تاني للقضيه المفصليه المحوريه المركزيه في هذه المساله لحد يقول لي دكتور طب والناس ما تتكلمش تتكلم بس بكلام الله تتكلم ولذلك انا بقى عندي قاعده كده من مرارا وتكرارا مش هقول بقى من خلال يعني استعراض الوحي لا من خلال استعراض الواقع العلمي في هذا الباب انا اسف مش هقول واقع الدجل ولا واقع اللي يقول لك انفخ في قدراتك ولا في ذاتك مع احترامي لا بتكلم من خلال الواقع العلمي واقع علم ال psychiatry ال psychology علم التربية يعني واقع العلمي البيئات العلمية يعني ال scientific يعني ال scientific media يعني مش مش مش كلام عادي لم أعد أثق إلا في الوحي ونصيحتي لا تثق إلا في الوحي ربي اسمه المؤمن المؤمن المؤمن يعني صادق الوعد المؤمن يعني المؤمن لعباده يعني دي دي حاجة دي حاجة فريدة مش مش سهل تلاقيها أصلا ولذلك انت مين اللي تثق فيه اللي يتكلم بالوحي اهلا وسهلا انت هتكلمني عني هتكلمني منين من الوحي اهلا وسهلا انما هتكلمني من دماغ مين من اجتهادات مين من افكار مين لا مع احترام اسف اسف كلامك محتاج يتحط في الميزان لا هقبله مطلقا ولا هرفضه مطلقا بس في النهاية لابد أن يمر لدي على ما نسميه بالجمارك المنهجية فين الجمارك اللي بيحطوها كده في- على ال- على المواني جمارك الجمارك دي بتبقى هي هي شغلانتها تعمل ايه جمارك انا يكون عندي جمارك منهجيه ثواني تعالى تعالى حضرتك كلامك اللي هتقوله هو بالنسبه لي لا مقبول ولا مرفوض يتاخد اتحط على الميزان والله بيتوزن م، تمام زي الفل ومش عايز اقول لحضراتكم حضراتكم يعني في باب الاصول محدش هيجي بجديد محدش هيضيف لك حاجه في الاصول ريح دماغك اللي هيضيف هيضيف في التفاصيل هيضيف في الاليات محدش هيديك في الاصول ليه لان احنا لو تصورنا ان في اصول بناء الانسان في اصول تربيه الانسان في اصول علم الاجتماع وعلم النفس اللي يخص الانسان لو تصورنا ان في حاجه ناقصه يبقى احنا بنتهم الوحي بالنقص الناس متخيلين ان اليوم اكملت لكم دينكم اللي هو ايه الصلاه والصوم يا جماعه الخير الدين ده الدين ده يعني يعني يعني الحياة الدين ده يعني صلاح الدنيا وصلاح الدين وصلاح الآخرة يعني الناس متصورة أكملت لكم دينكم يعني الدين هو عبارة عن إيه يعني أيوة الصلاة والصوم ده لا ده كده باب اسمه الأنساك الأنساك في باب عظيم تاني اسمه الأخلاق ده باب الأنساك ده أصلا فين بقى الدين اكتمل في باب الأخلاق ده حبيبي صلى الله عليه وسلم أصلا أصلا يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية صحيحة إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فأصلا أصلا أصلا الوحي الوحي المفروض المفروض إن هو بصورة أساسية زي ما ما اكتمل يعني ما ما اكتمل في باب الأنساك هو اكتمل في باب الأخلاق ولذلك من- برضو من الحاجات العجيبة في مفهوم البدع هو ليه دايما مفهوم البدع بس هيكون متعلق بإيه بإن حد ابتدع حاجة تخص الأنساك حد ابتدع حاجة تخص الصلاة ليه برضو مش حد ابتدع حاجة تخص الأخلاق ليه ما حدش ابتدع حاجة كده خلقية ولا فكرة خلقية ولا مبدأ خلقي هو أصلا المبدأ ده أساسا ينافي ما جاء في الوحي ليه يعني الطريقة أيوة يضاهى بها يضاهي بها ما جاء في ال- في الوحي في تعريف البدع ليه ليه ما يكونش كده أصلا يعني ليه المفهوم ما ما ما- يعني ما يتسعش أو يكتمل لو صح التعبير و- و- ودايما يبقى احنا تصورنا إن لا هو ال- الدين اكتمل في باب ال- ال- ال- الأنساك الصلاة والصوم والحج و- لا وبرضه الدين اكتمل في باب الأخلاق في باب الخلق مع النفس في باب الخلق مع الناس في باب الخلق مع الله الخلق مع النفس ده ما هو إدارة الذاتي إدار- إدارتنا لذاتنا وإدارتنا لبيوتاتنا وإدارتنا لمؤسساتنا ما دي أخلاق دي تعاملات وبرضه تضييق مفهوم الخلق لا المفهوم واسع جدا اللي بنحكي فيه ده كله خلق كل ده خلق أصلا فليه ليه هذا التوهم في هذه المسألة الوحي اكتمل والدين اكتمل و- وال- والآية اللي هي يعني تستحق أن نزولها يكون عيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا منظومة لأن دايما أقول الإسلام في كلمة واحدة نظام نظام مش بس نظام أنساك كمان نظام أخلاق عشان كده من أكبر المشاكل اللي احنا بنواجهها في النظر للإنسان إن الإنسان يقيم فقط على مستوى الأنساك ولا يقيم على مستوى الأخلاق يعني بقى النهاردة احنا نقول متدين متدين يعني إيه يا جماعة الخير يعني بيصلي وبيصوم وبيقرأ قرآن وممتاز وهايل ده كده في باب الأنساك لكن في باب الأخلاق ده قضية في منتهى الخطورة وبرضه المجتمع المعاصر بتاع جماهير المسلمين يقول لك أخلاقه حلوة وجميلة وهايلة لا لو أنساكه مش حلوة مهما كانت أخلاقه حلوة ملهاش معنى يعني منظومة الأنساك والأخلاق إزاي دي من ترضون دينه وخلقه هي دي المعنى ده وده الأنساك والأخلاق هذه الم- منظومة الدين أكمل الله الدين أتم رب النعمة رضي لنا الإسلام دين ولذلك يعني مفهوم ارتضاء لنا دينا مفهوم اكتمال ال ال ال ال النعمة اتمام ال- اتمام النعمة دي واكتمال ال- الدين خلاص يعني احنا ما ما ما احناش محتاجين استيراد اصلا لا مجال للاستيراد ولذلك كنت بقول إيه، لازم لازم نفهم ان احنا مصدرين مش مستوردين احنا احنا في في في باب يعني كنت دايما وده دايما اقوله كده في بعض ال- البلاد الاسلاميه المحتكه بالغرب كتير زي دول المغرب العربي وغيرها كنت اقول يا جماعه الخير احنا ربما نكون متاخرين عمرانيا بس احنا متقدمين جدا ايمانيا مهما تاخرنا عمرانيا احنا متقدمين ايمانيا لان في الحقيقه في الحقيقه المنهاج الايمان اللي حاضر عندنا منهاج فريد اصلا منهاج فريد بلاش انهزاميه احنا منهجنا الايماني على مستوى الامساك والاخلاق هو متقدم لا يبارى اصلا لا يبارى ايوه احنا تاخرنا عمراني احنا متاخرين في الطب متاخرين في الفلك متاخرين في الهندسه والقضيه العمرانيه قضيه بتختلف باختلاف الزمان والمكان والانسان والميدان والبيان مش مشكله انما انما الاشكال الاكبر ان احنا نكون متاخرين ايمانيا و- و- ولذلك دي الخطورة الأكبر على الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إنها ستكون فتن وأثرة شديدة قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال عودوا إلى أمركم الأول ولذلك كنت دايما أقول كتير من الأفاضل عملوا إيه هدوا إلى الطريق ولم يهدوا في داخل الطريق هدوا لفكرة عودوا إلى أمركم الأول للأصول بس تيجي في التفاصيل تلاقيهم راحوا الأمر تاني خالص يقول لك أيوة حل مشاكل الأمة إن شاء الله بالعودة للوحي بالعودة للقرآن والسنة جميل قوي يلا بقى ها هنعود للقرآن والسنة إزاي إن شاء الله بقى نحفظ ون- ونقرأ و- و- ونجود ونعمل مسابقات حفظ وجميل وهايل وممتاز طب هل هو ده كان المنهاج أصلا في التعامل مع الوحي فهدينا للأصول ولم نهدى للتفاصيل كما قال ابن القيم هدي للطريق ولا يهدى في داخل الطريق فعايز الناس تكون مدركة ان احنا في الحقيقة احنا ما احناش متأخرين اطلاقا ايمانيا احنا متأخرين عمرانيا ولذلك في في فيما يسمى في فلسفة العلوم أم، او ي- ي- يسمى classification of sciences او يعني تصنيف العلوم العلوم بتصنف حتى عندهم لعلوم ممكن يقول عليها مادية وعلوم ممكن يقول عليها انسانية ماشي حاجة كده اشبه بالهيومانيتي يعني فالعلوم الإنسانية دي هم يصنفوا علم النفس وعلم الاجتماع وعلم التربية وعلم الإدارة يصنفوه علوم إنسانية وأنا أقولها بملء فمي في باب العلوم الإنسانية إحنا مصدرين لا مستوردين إحنا مصدرين لا مستوردين م- م- مفيش حاجة اسمها نستورد مفيش مجال للاستيراد ليه؟ لأن معنى تو- اعتقادنا إن إحنا محتاجين نستورد يبقى عندنا حاجة ناقصة طب هو اصلا لماذا جاء الوحي لماذا جاء الوحي يعني ايوه ايوه بص هو هو جه عشان طب علم التربيه ده فكرته ايه ما هي التربيه التعاهد الشيء حالا بعد حال حتى الوصول الى الكمال هو ده فكره التربيه طيب فكره هو امال الوحي جه ليه بقى ان شاء الله جه عشان طريقه عمل البطاطس و... واحسن طريقه لعمل المكرونه بالبشاميل اكيد اكيد الوحي ما مش ما جاش عشان دي يعني الوحي جه ببساطه ويزكيهم اهو اديك قلت بنفسك مش ويربيهم لا يا سيدي ويزكيهم دي اعلى بمراحل من يربيهم التربيه ماده ربى ربى يعني زاد زاد ممكن يزيد وهو خربان من الداخل يزيد لا انما زكاة زكاة لا يعني نما وطهر لان فالتربيه بتشير اكتر لمعنى الزياده لمعنى النماء مش لازم يكون معاها تصفيه ولذلك دايما يقول لك التربيه والتصفيه عشان يحطها معاها انما انت مش محتاج تقولها مع التزكيه اصلا انت مع التزكيه التزكيه دي هو نمو نمو مع طهاره تطهر الاول وبعدين نما فلذلك بيبقى تطهير مع التطوير بيبقى تنميه مع التصفيه يعني تنميه بعد التصفيه تطوير بعد التطهير هو زرع بعد النزع تربية بعد التبرية ولذلك أصلا الوحي ما استعملش كلمة تربية وربي ونربي والتربية والتربية والتربويات وتربى والتربية بالقرآن والتربية الوحي ما استعملش كلمة تربية دي خالص كل الوحي استعملوا كلمة تزكية إن الوحي مش بيربي الوحي بيزكي زي دايما نقول كده الوحي مش بيعالج الوحي بيشفي العلاج ممكن يشفي ولا يشفي العلاج ممكن يت- يترتب عليه اثار جانبيه العلاج ممكن ممكن يعالج جزئيا لا لا لا الوحي بيشفي يعني ايه بيشفي يعني يعني ما فيش حاجه اسمها ما حدش هيتعالج الوحي بيشفي يعني ايه بيشفي يعني مش هيحل المشكله جزئيا هيحلها كليا الو- الوحي بيشفي ي- يعني يعني ايه الوحي بيشفي يعني بيشفي بلا اعراض جانبيه الوحي بيشفي ي- يعني يعني ايه الوحي بيشفي يعني يعني هو بي- بيزيل المشكله وي- ويحصن منها ويقي من مجيء الم- المره الاخرى ما هو اصل الكلام كده ما, ما تتخيلوش ان الكلام في الوحي كلام وخلاص ده كلام بالميزان لما رب يقول القرآن شفاء يعني شفاء شفاء مش علاج ولما رب يقول يزكي مش يربي لا لان المراد للانسان التزكيه وهنتكلم عنها ان شاء الله في في يعني في محاضره في سلسله مباركه اسمها دوائر ال- دوائر ال- الابتلاءات ان شاء الله بس الشاهد اللي اقصده ايه اللي اقصده احنا في باب في باب العلوم الانسانيه زي علم التربيه علم النفس علم الاجتماع احنا مصدرين مش مستوردين لازم نكون فاهمين المساله دي احنا ممكن نكون مستوردين في العلوم العمرانيه مستوردين في بعض التفاصيل بتاع العلوم الانسانيه في بعض اليات عرضها و- والانتفاع بيها يقول لك انت هتعمل مثلا تعاهد انا هعمل لك اكسل sheet ماشي يا سيدي هعمل لك مفيش مشكله انما احنا في باب الاصول احنا مصدرين علم الاجتماع يعني طب ما هو الوحي بيتكلم عن ايه إيه طيب علم النفس البشريه ما الوحي يتكلم عن ايه طيب مي- مين اصلا مين اعلم بالكلام ده إضاءة الإدارة الإدارة يا يا سيدي يعني كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبيائهم يعني السياسة اللي اللي متسميها في الوحي السياسة ودي الكلمة الأجمل السياسة ساسة يسوس السي- إن معنى السياسة أعمق بكتير من معنى أدارة معنى أعمق بكتير جدا هي هي قضية يعني في- فيها كلام كتير بس اللي حابب يعني كنت حابب أكد عليه في الحلقة دي آه، علشان ما أطولش على حضراتكم ببساطة شديدة جدا إن فكرة المنهجيات أهم من أحد المعلومات وإن إحنا ندرك إن الوحي زي ما فيه عطاء على مستوى احد المعلومات في عطاء خطير على مستوى المنهجيات ونفهم ان احنا وان كنا متاخرين عمرانيا بس احنا مت- متقدمين ايمانيا ونفهم ان احنا فيما يخص العلوم الانسانيه احنا مصدرين ما احناش مستوردين وحتى لو استوردنا لازم نفعل الجمارك المنهجيه قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولكن سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك آه